بسم الله الرحمن الرحيم
انت اصلي ولا تقليد انت اصلي ولا مضروب انت اصلي ولا فسيح ولا فسيح واحنا احسن من الجماعه بتوع العراق ولا احسن بتوع فلسطين ما احنا عندنا ذنوب اكتر منهم اكتر منهم هم حزبوا رساله لينا اكتب ولا لا ان الواحد كان ماشي بيحب بنت وبيحب السجاير وبيحب التلفزيون وبيحب ياكل وبيحب يلبس وبيحب ينام ساعه ما بدا بقى ملتزم يبقى ما بيحبش الا ربنا يعني اللي بيحب واحدة وعايز منها معاد وهي مش راضية يبقى بيرجو مين يرجو الله ولا الواحدة طب لو هو ماشي معاها ولا تعالي من بعيد احسن هنا المنطقة بتاعتنا الناس عارفيني يبقى بيخاف من الله ولا من غيره ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله عشان كده لازم تحمد ربنا على منة الهداية وتحمد ربنا على منة العناية نمرة ثلاثة تحمد ربنا على منة الرعاية ان الله ما زال يرعاك وانت بتدلع وانت بتدلع بعد ما سخر لك كل ده ورباك على كل ده وفوت لك كل اللي فات وانت بعد ما هداك لسه برضه ما انتش قايم بحسن انت وانت بتمشي مع البنت تمسك ايدها و... و... كنت عارف يقينا ان ده حرام طب كنت عارف ان ربنا شايفك طب كنت عارف ان ربنا يقدر ينتقم منك وانت ماشي عقوبات ولا الموضوع ده ما كانش على البال اطلاقا ولا ما كنتش تعرف انه حرام انا مش عارف مش عارف وجهه نظر الناس العصاه دول ايه بالظبط لكن اللي عرف وما تابش لما يجي لما يجي يتوب بقى واجب عليه توبتين ان يتوب من الذنب والتوبه الثانيه يتوب من تاخير التوبه انتبه يا عبد الله اصول التوبه توبه نصوح شامله صادقه صادقه ان تكون التوبه خالصه لوجه الله توبت ليه توبت ليه علشان حس ان ربنا ستره كتير وخاف من الفضيحه توبت ليه لان البنت ديك هو حس بقى كده انها توديه في 60 داهيه توبت ليه او تاب من السجاير عشان عرف انها هتجيب له سرطان خلاص توبت ليه او ان خلاص ال- غليت السجاير وابوه ما بقاش يديه فلوس فكده العمليه بقت هينزل من المرلبور الاحمر كيلوباترا لا مفيش داعي بطلها احسن يبقى شكلي وحش قوي تاب ليه هو ده الم- هو ده الم- هو سمع كلمة والله الكلام ده جميل ما انا عايز آه، ما تشغلونا يا جماعة ما تسيبنيش خدونا عايزين عايزين نعبد ربنا ون- ونشوف الحلاوة دي تجيله مصيبة يتنقي ينسى الموضوع تجيله فتنة نفس اليوم اللي قال فيه الكلام ده تيجي واحدة تقعد تلعب وتغني يجيله فلوس صفقة ينشغل فيها سنتين ثلاثة خمسة يجيله مرض في نفسه في ولده في بيته في فلوسه سأصرف سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها عشان كده انا قلت لواحد من الناس يا ابني انت ايه مشكلة كل ما يقرب وناخد ميعاد معلش اصل حماتي في العنايه المركزه معلش اصل بنتي آه، جالها فيروس مش عارفين له إيه منين ده وبنعمل آه، تحليل جينات ده مش عارف امي وقعت حصل آه، كسر دشت في مضاعف مش عارف ايه يا ابني هو هو ربنا مش عايزك استشعر المنة ان انت لما حبيت انك انت تيجي جيت دي ايه دي من نعم ربنا عليك لان في غيرك نفسه يجي مش عارف مش قادر النهارده ابوه وبكره امه وبعد بنته وبعده مراته وبعده صحته وبعده فلوسه وبعده مش عارف مش عارف يبدا يجي لا حد يقعد معاه يضلله ويروح واخده على الصوفيه واخده على ال- اي حاجه غلط اي حاجه غلط يسر إخوانكم في شركة القراء أن يقدموا لكم هذه المادة المتميزة سلسلة أصول الالتزام لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع المحاضرة الأولى والتي هي بعنوان المعاني والآن, والآن مع فضيلة الشيخ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله المنان أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وأسأله سبحانه الحنان أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي بالله سؤال لماذا تركت البنات وجئت إلى الإخوة الممتحنين رغم أن البنات أجمل لماذا تركت الموسيقى وسمعت أشرطة المشايخ برغم أنهم بيزعقوا لماذا لابد أيها الإخوة من وقفة لكي لا يكون عملنا كالسراب يلمع في أعيننا جماله وليس له حقيقة لابد من وقفة لماذا سلكنا هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى والإجابة واحدة أننا نريد أن ندخل الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل لذلك نحن نريد الجنة لماذا نريد الجنة فرارا من عذاب الدنيا وما فيها الدنيا بكل حال منقضية الدنيا بكل حال ستنتهي والموت قادم لا محال ولكن أيها الإخوة هل الالتزام مجرد لحية وقميص وطاقية هل الالتزام مجرد دخول المسجد وصلوات خمس ما هي أصول الالتزام يعني لما نشوف واحد يقول هو ده الالتزام على أصوله ما هي أصول الالتزام أصول الالتزام كثيرة جدا هي الدين هي دين الإسلام فما معنى ملتزم الملتزم هو الذي يجتنب المعاصي ويأتي بالطاعات امال ليه سمينا مسلم ملتزم ومسلم مش ملتزم فرارا من ان احنا نسمي العاصي ايه ما نقدرش نقول عاصي تجرحه ما نقدرش نقول فاسق فاجر وانما هو مسلم اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب والتاني بقى الذي يريد الله ورسوله ده اسمه ايه ملتزم هو ده بقى الملتزم الذي ترك الاغاني ودخل المسجد ترك البنات ولزم كتب العلم ترك السفر في المعاصي والذنوب والمخالفات وبدأ يطيع الله عز وجل أول أصل من أصول الالتزام وهو أهمها على الإطلاق التوحيد اللهم اجعلنا لك موحدين أحينا عليه وتوفنا عليه والتوحيد معناه أن لا يكون عندك أهم من الله التوحيد أن يكون الله هو غايتك وهدفك ومحبوبك وقرة عين أهم شيء في حياتك ها؟ الله الله فقبل ما تبص يمين ولا تبص شمال تدور على اللي يرضي ربنا قبل ما تاكل وتشرب تدور على اللي يرضي ربنا قبل ما تنام وتخرج تدور على اللي يرضي ربنا دايما الله قبل كل حاجه هو ده الانسان الملتزم ده اول اصل واهم اصل من اصول الالتزام التوحيد توحيد ثلاث انواع توحيد ربوبيه توحيد الوهيه توحيد اسماء وصفات نشوف يعني ايه في حياه ملتزم جديد انواع التوحيد الثلاثه توحيد الربوبيه احفظ هو توحيد الله بافعال الله توحيد الربوبيه هو ايه توحيد الله بافعال الله يعني الله هو الذي ينزل المطر وينبت الزرع الله هو الذي يحيي و... ويميت الله هو الذي يعطي ويمنع يمرض ويشفي يعز ويذل الله ده اسمه توحيد ايه الربوبيه توحيد ايه الربوبية توحيد الربوبية لازم تبقى فاهم أن الذي يرزق الكافر الله والذي يهديه يهدي الكافر للإسلام الله عز وجل ده توحيد الربوبية الرب الرب رب الايه العالمين رب العالمين فكل العوالم ربها الله يبقى اللي بيطعم البقرة والجاموسة والعصفورة والكافر والمسلم والفاجر والفاسق الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها فدي توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية يعلمك أولا ألا ترجو غيره هو ده بقى أصل الالتزام أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ها فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وده بقى يبقى توحيد الألوهية توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العبادة العبادة الأولاني توحيد الله بأفعال الله والثاني بأفعالك أنت الأولية رب والثاني إيه؟ إله الإله هو الذي تألهه القلوب والذي إيه؟ تألهه القلوب محبة وطاعة وشوقا وطلب رضا هو ده الإله ده توحيد الإلهية إنك أنت بقى بعد ما هو اللي بيرزق وهو اللي بيعطي وهو اللي بيشفي وهو اللي بيهدي وهو اللي بيعصم وهو اللي بيضل هو اللي بيرفع هو اللي بيخفض وهو اللي بيعز هو اللي بيذل هو اللي بيغني هو اللي بيفقر هو اللي بيحيي هو اللي بيميت ادام هو الرب يبقى ايه هو الاله افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون يعني في حد ما الالهه دي كلها بتخلق ما تخلقش ادام ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيخلق يبقى خلاص هو اللي يعبد هو اللي يعبد سبحانه وتعالى الزايد ايها الاخوه ان ادام امنت انه رب تؤمن انه اله اله يعني ايه يعني لا اله الا الله يعني ايه لا اله لا اله يعني ايه ما دي حافظينها لا معبود بحق الا الله حافظينها من الكتب بس أنا عايز لا اله يعني لا محبوب ولا احد يتعلق به قلب فاخاف منه وارجوه ولا احد يسيطر ويهيمن على عقلي وذاتي ولا أحد يمتلك مشاعري وأحاسيسي ونيتي لا أحد هو ده معنى لا إله لا إله يعني لا شيء مقدم ولا شيء أفضل ولا شيء أكبر إلا الله اصلا احنا زي ما كده اذا اتكلمنا بقى عن اصول الالتزام يعني واحد يلتزم على اصوله مش عايزين الشكليات معنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه مش ده الموضوع بقى مش الاسطمبه هي احنا عايزين نفهم عشان نعيشها صح ما تقولش من هنا غير ما تفهم افهم الموضوع بقى صح عشان كده انا بقول دايما لو سالونا هو انتوا عايزين ايه يا سنيه؟ يا جماعه السنيه دول عايزين ايه؟ نقول احنا مش عايزين حاجه خالص الا ان الناس يعبدوا ربنا وايه كمان؟ بس مش حاجه تانية خالص يعني انت انت عايز ايه؟ عايز الناس دول يعبدوا ربنا عايز البنت المتبرجة دي تعرف ان ربنا حرم ده فتلبس حجاب مثلية ده لمين لربنا والواد اللي واقف معاها كنتوا داخلين كده في واد وبنت واقفين حدش منكم كلمهم بجد اه عايز الولد ده الولد ده يف... عايزه يفهم بس ان ربنا شايفه وانه يقدر يخسف بيه وبيها الارض دلوقتي ويتقابلوا الاثنين قدامه ربنا يقول له عبدي ليه ما تعصيني وانا اراك يقول له يا رب والله ما كنت اعرف ولا حد قال لي انا شفت في التلفزيون بيمشوا مع بعض مش ده فكر كتير من ال... من الشباب ما يعرفش مش فاهم ايه الموضوع حدوده قد ايه يعني خطره كبير قد ايه لدرجه ان انا قلت لكم قبل كده وانا ماشي على الكورنيش ولقيت ولد يكاد يعني يزني ببنت على ال... على الكورنيش فالمهم ي... رحت مشوار ساعه ورجعت لقيته لسه او ساعتين ورجعت فرحت يا ابني السلام عليكم يا حبيبي قال عليكم السلام امشي احنا ماشيين قلت له لا انا مش عايزك تمشي انا عايز اسالك يا حبيبي يعني ايه اللي انت بتعمله ده يرضي ربنا قال انا اسف يا ابني مش ليا مش انت اسف ليا ده ربنا ربنا بس على ربنا طب انت تقبل اختك قال لي اه قال لي اه ادام هيحترمها وما يأذيهاش مش مشكله ده انا بستدل امتحان الولد ايه ممكن يكون بيضحك عليا انا عارف يعني بس ممكن يكون مش فاهم ولا مش وارد اه ممكن يكون مش فاهم يعني واحد ماشي مع واحده بيتفسحوا مع بعض يعني عادي مفيش مشكله آه، صاحبتي زي اختي آه، آه، مفيش فرق ممكن تكون الامور كده ودي الماساه اللي انا بقول عليها ان احيانا بعض الملتزمين ها بيلتزم بالدين ولكن مش كله يعني هو علاقاته مع البنات هو بطل اه يمشي بس لسه بيتكلم في التليفون آه، بيسلموا على بعض احيانا بيبعتوا رسائل تهنئه ومش عارف ايه وحب عادي يعني لسه فاضله شويه وممكن يكون الصلاه يعني هو بيصلي بس مش كل الاوقات في المسجد يعني احيانا يجمعهم مع بعض ياخرهم شويه مش مشكله وهو كده واخد من الالتزام كله كله ناقص حته ناقص حته ناقص حته دي ماساه عارف ماساتها ايه؟ الغرور ان هو مغتر ان هو كويس وصح ان الحمد لله انا كده كويس التاني بيقول انا وحش ده ان كثرته دي بين ايدين ربنا ممكن تخليه يهتدي هدايه صح نسال الله عز وجل ان يهدينا نرجع تاني قضيه التوحيد توحيد الالوهيه احنا قلنا إن الربوبيه ان ال- توحيد الله بافعال الله الالوهيه توحيد الله بافعال العباده الملتزم على اصول بقى بيعرف يعني ايه لا اله الا الله لا اله بمعنى ان مفيش حاجه مقدمه ابدا على رضا ربنا ده معنى لا اله الا الله يعني معناها بجد حقيقي لو هو هيموت والصلاة يصلي الأول يبقى هنحط بقى تحت توحيد الإلهية نمرة واحد ألا يقدم شيئا أبدا على طاعة الله لا مصلحة ولا صحة ولا مال ولا راحة ولا نفس مفيش حاجة قدام ربنا كل حاجة ربنا الأول ده توحيد الايه الإلهية لا إله أسطب نفسه ومحبوباته ومألوفاته وعاداته ورغباته وشهواته أسطب لا إله لا خليك حافظها دي وعايزك تفكر فيها كتير قوي الليلة دي كلمة ايه لا إله مفيش إلا الله فنفي كل شيء واثبات الله وحده هي دي الحقيقه اللي لازم تبقى في حياتك وعشان كده هنصنف عليها ان نمره اتنين في حقيقه الالتزام او اصول الالتزام استعداده للتغيير يبقى عنده استعداد انه يغير كل حاجه استعداده للتضحيه يبقى عنده استعداد انه يضحي بكل حاجه طالما هو ده اللي يرضى ربنا شغلي مش موضوعنا شغلك ده يرضي ربنا ولا ما يرضيش لسه الولد كان بيقول لي دلوقتي حالا اصل انا وعدتها بالجواز ماشيين مع بعض بقالهم خمس سنين ووعدها انه هيتجوزها طب هينفع انكم تتجوزوا؟ قال لها مش موافقه على الالتزام يبقى هنا لا ها؟ لا اله لو مشي وراها تبقى هي اله ومعبوده السيجاره اله ومعبوده الشغل اله ومعبوده الفلوس اله ومعبوده العربيه اللي هو جايبها بالربا الحمراء اللي بيتمنظر بيها جايبها بالربا لازم اتخلص منها لازم ارجعها للصلاه ارجعها للبنك اتصرف اوقف سيل الربا اللي انا شغال فيه ده طب مش هقدر ده ممكن دي هتخسرني لو ما رجعهاش تبقى اله معبوده لا اله الا الله دي الحقيقه اللي لازم نقف عليها بجد لا اله ايه الا الله ماشي يا شباب النقطة دي مهمة جدا توحيد الإلهية نمرة ثلاثة توحيد الأسماء والصفات عشان نتعبد بيها عشان وأنا ماشي في الشارع أشوف واحدة أتذكر اسم الله البصير أنا عايز لما يدرس لك اسم الله البصير هيروح م- مديلك خمس آيات وخمس أحاديث في اسم الله البصير فع- ساعتها هيهجمه على دماغك على طول وهو معكم أينما كنتم إنه بما تعملون بصير ساعة الهدي وتيجي مع دماغك تخاف هتتذكر ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى فلما الآيات دي تيجي عليك تقوم تخاف من ربنا يجي لك الأسماء التانية المنتقم الجبار ذو البطش الشديد فتخاف وتترعب يجي لك الأسماء التالتة الرحيم الحليم الغفور الودود الكريم يوم قلبك يفيض تدخل الجامع وانت بتتعامل مع الثلاث اسماء السميع البصير المنتقم الجبار الغفور الرحيم تعيش تعيش يا شباب كتير من الشباب التزم وما زادش حاجه في دينه مشي في السكه دي صلى وصام وقعد سمع دروس زي ما الورقه اللي الراجل باعتها ده وفي ناس جايه تسمع وخلاص جايين يتفرجوا وخلاص اهو بيسمع وخلاص خلص ما زادش حاجه في دينه ليه؟ لانه ما حسش هي الرساله بتاع النهارده كانت ايه يا بنت بعت لهم النهارده هل انت صائم؟ لماذا؟ هل تحس بلذة الطاعة؟ كمال اللذة على قدر كمال المحبة. صم حبا تحس. أقولها تاني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت إيه هي كده؟ هل أنت صائم؟ لماذا؟ طب صايم ليه النهارده؟ آه شوف هو ده الغلط. أخونا ده جزاه الله خيرا أنا بحبه صريح. يوم عاشوراء الناس بتصوم صايم. عشان كده صام وفطر وعينيه حمراء تعبان بقى من من الصيام طول النهار فلكن اللي صام هو بيقول له يا رب ده انا نفسي اصوم العمر كله بس طب يا رب اكل ايه وشرب ايه ده انا بحبك يا رب انت قول لي بس ابطل ابطل اتنفس ابطل يا رب اليوم ده عشان بس توبه فرق بين اللي بيصوم كده واللي بيصوم وخلاص الصيام هو مش دريان بيعمل ايه هي دي هل انت صايم لماذا انت صايم ليه هل تحس بلذة الطاعة هو ده يا شباب السؤال وانا مستعد نعمل استطلاع رأي بعد كده هجيب لكم الورقة عشان اسألك سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج الى اجابة قاطعة هل ذقت لذة الايمان اه ولا لا ما تتكلمش كتير ما تحكيش ذقت لذة الايمان السؤال الثاني بقى امتى وازاي عشان ممكن تكون بتضحك على نفسك انك تبقى ساجد كده سبحان ربي الاعلى يا رب يا رب يا رب ساعتها هتحس اللي انا ما اقدرش لا انا ولا انت نوصف 28 حرف بتوع اللغه العربيه ما يجيبوش توصيف الاحساس ده انك حاطط دماغك وانفك في الارض وتقول سبحان ربي الايه؟ الاعلى فتبقى فاهم سبحان والاعلى وشايف وضعك اصل المشكله كتير ان احنا ما بنشوفش وضعنا شكله ايه انت شفت نفسك وانت ساجد انا عايزك تتصور وانت ساجد شكلك ايه شكلك ايه وانت ساجد وبتقول ايه هنا هتحس باللذة هي دي مشكلة ان ناس كتير التزم وما حسش ما عشي ده بقى الامر شكلي وطلع تاني زي ما دخل رجع تاني للذنوب والمعاصي لو طلعت الدين النهارده كفايه عليك ان احنا عايزين نحس نعيش يا جماعه الدين ده حياه مش شكليات مش منظرك مش اي حاجه بنأديها مش ماتش كوره هو بتتفرج عليه لا ده الدين حياه حياه قلبك ده اللي كان معطل وميت بدا يشتغل اشتغل فعلا عشان كده بقول لك هل تحس بلذة الطاعة؟ الجملة الثالثة بقت كانت ايه؟ كمال اللذة بقدر كمال الحب، صم حبا تحس. يبقى كمال اللذة بقدر ايه؟ كمال الحب، ابن القيم في كتاب إغاثة الأفلام من مصير الشيطان. يقول إن ألذ شيء في الآخرة ألذ شيء في الآخرة ايه؟ ألذ شيء في الآخرة يا جماعة؟ النظر النظر إلى وجه الله الكريم. ألذ وأمتع من الجنة كلها إنك تشوف ربنا. ما نفسكش تشوف ربنا؟ بتقول يا جماعة إذا كان الواحد نفسه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بربنا بقى كلمة نفسه يشوف ربنا دي شوية فألذ حاجة في الآخرة أن ترى الله قال إيه وكمال اللذة بالرؤية على قدر كمال الحب وكمال المعرفة فعشان كده اللي هيشوف ربنا اللي هيفرح فيه ويسعد ويلتز على قدر ما هو ايه عارفه على قد ما انت عارفه وعلى قد ما انت بتحبه هتفرح بيه لكن لو مش عارفه انا دلوقتي لما اقول له انا نشوف ربنا مش الموضوع عنده مش فارق لكن اللي عارف ربنا كويس هيتقطع يعني يقطعوني حتت كده برانشات واشوف ربنا مستعد يعني يدوبوني في اي حاجه بس اشوف ربنا مش ده الموضوع الموضوع عشان كده بقول لك تحب تموت؟ اه امتى؟ لما ربنا يرضى عني يبقى لو رضي عني ربنا اعمل ايه؟ اموت حالا هو هعيش ليه؟ اصلا انا عايش اصلا عشان يرضى هو رضي خلاص يبقى حياتي حب وصلت يا شباب هو ده الموضوع ان احنا نعيش بس نحس نحس بايماننا نحس نحس باللذه المتعه نحس بالحياه نعيش نعيش الدين اللي احنا واخدينه ما زال كلام هو ده معنى التوحيد الالهي اللي هو تعلق القلب ان احنا نتمتع نتمتع بالدين نتمتع بالصلاه بالصيام بالذكر بتلاوه القران بالدعاء كنت لسه معزومين على الفطار مع مجموعة من ال- الناس اللي هم رؤساء مجالس إدارات آه، مش عارف إيه الحاجات دي ف عشان كده زي ما قلت لكم كان فطار ملوش لازمة يعني فبقول لهم يعني في فرق بين واحد لما يجي ينام بالليل جنبيه من هنا الفاكس ومن هنا الايميل والمحمول وتليفون المكتب وتليفون البيت والفواتير ونايم والبورصه آه الاخبار ايه دولار عمل ايه النهارده والصفقه والبتاع دي اللي جت الكونتينر اللي فيه وال في فرق بين ده وبين اللي نام شرب ميه وكان لقمه حق ونام وقام الساعه 2 بالليل يرفع ايديه ويقول يا رب يا رب انا هفطر ايه؟ في فرق بين ده وده اللي سجد وقال سبحان ربي الاعلى يا رب يا رب ارزقني يا رب ثبتني يا رب حبني يا رب ارضى عني يا رب الطف بي يا رب اغفر لي يا رب اموت بقى واكون كده في فرق بين ده وده دي حياه ودي ايه؟ ودي حياه ثانيه مختلفه تماما صاحبنا بتاع الفاكسات والايميلات وال... والتليفونات معذب ولا انا ولا أنت مش معايا في الموضوع ده والله معذب عذاب عذاب ألم وقلق وهم دول بقى بتوع الجلطة والانفجار وال أو الذبح والحقيقة هم دول بتوع الحاجات دي لكن الغلابة دولك آه، بيقول يا رب ربنا يسترنا ولا يفضحنا يا رب آمين. هي دي مسألة إنك أنت تعيش الدين للذة والمتعة الحقيقية ده معنى لا إله وعايزك تبات بيها الليله دي لا اله تفضل تقول كده لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله مش هنغني لكن هقررها عشان تبقى تقررت جوايا تبقى اتاكدت والتزمت بيها لان احنا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا لا لا مش كده عشان نخلص ال 100 مره يا ابني عشان نخلص هي مسألة مش نخلص المسألة إن إحنا نعيشها ونحس بيها تبقى لا إله إيه إلا الله من جوه قلبي الشاهد توحيد الأسماء والصفات إن أنا أعيش أسماء ربنا وصفاته لما تسمع حديث ينزل ربنا حديث يضحك ربنا حديث يعجب ربنا دي كلها صفات تعيش مع ربنا يفرح ربنا ده الله اشد فرحا بتوبه عبده اعيش مع ربنا يا جماعه في ناس كتير والله قال لي واحد كده في الحج ده قال لي سبحان الله يعني احسن حاجه في الحج دي ان انا سمعت كلمه ربنا والله كتير قال لي الواحد بيعيش ست شهور في الشغل ما يسمعش حاجه عن ربنا ما يسمعش عن ربنا خالص ولا الله مش بيحصل كده احيانا ممكن تقعد يوم بطوله في الشغل هات الفلوس الشغل اللي وفلان وفين كلمه ربنا لا هي مش موجوده في حياتك مش موجوده في حياه ناس كتير انا عايزك زي ما بقول كده لما تعرف ربنا باسمائه و وصفاته وتعرفه هتعيش معاه هتعيش معاه تبقى مع ربنا سبحانه وتعالى لانك انت لما تشوف واحد يقول سبحان الله هو ده بيذكرني باسم الله القدير تشوف شجره تشوف ورقه تشوف ترص بايديك زي ما بقول لك كده احيانا بتبقى جميله قوي قوي ان انت تتامل في الطفل اللهم ارزقنا اولادا صالحين يا رب اه انا شايف ان كلكم شباب صغيرين ولسه ما اتجوزتوش بس ممكن ابن اخوك ابن اختك اخوك الصغير يمسك طفل صغير كده لسه مولود واقعد اتامل فيه وقول سبحان الله والله كده سبحان الله العظيم اقعد بص كده في عينيه ورموشه وحواجبه اقعد بص في صوابعه وضوافره ورجليه وكعبه بص في انفه وعينيه قول سبحان الملك الخلاق كنت لسه بقول لهم دلوقتي ان الانسان في ساعه شهوه ياتي زوجته ثم يخلق الله الولد فاذا ولد الولد ينسب اليه انتوا معايا؟ هو عمل ايه؟ ولا حاجه خالص ده اللي خلق مين؟ الله ومع ذلك يقولوا ابن فلان أوه، فلان ده ما عملش حاجه خالص أهي دي من رحمه ربنا سبحانه وتعالى كذلك يديك الجنه من غير ما تعمل حاجه خالص وانت مفكر انك عملت حاجه ده الراجل عمل 500 سنه على راس جبل وربنا قال ادخلوه الجنه برحمتي قال لا يا رب بعملي فقال الرب قيس عمله الى ادنى نعمه من نعمي عليه فقاسوا عبادة 500 سنة إلى نعمة البصر فطاشت عبادة 500 سنة ورجحت نعمة البصر عبادة 500 سنة ما شكرش عينيه بس فقال أدخلوا عبد النار بعمله قال لا يا ربي برحمتك يبقى هي القضية أنت ما عملتش حاجة خالص ومع ذلك الملك يقول لك إيه أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون تعملون تعملون ايه واحنا عملنا حاجه يا رب عشان كده ربنا بينها لك في كلمه ايه اورثتموها شهدتموها الجنة دي ايه واخدها ورث والورث انت بتبقى عملت فيه حاجة ده انت خدتها ورث عشان كده سيدنا ابراهيم طلبها ورث واجعلني من ورثة جنة النعيم انت واخدها ورث مش بعملك هو الرحيم والكريم ولكن زي ما بقول لك كده انك انت في لحظه شهوه جمعت زوجتك وبعد كده ربنا كرمك بالولد ينسب اليك وانت ما عملتش حاجه خالص هو الكريم جعله ينسب اليك ينسب ولكن الاصل كان المفروض يبقى اسمه ايه؟ عبد الله خلق الله كلنا لكن القضيه ان هو ربنا اعطاه لك كده برضه ورث ماشي يا سيدي الشاهد ايها الاخوه ان احنا لو عشنا بالتوحيد اول معنى الظاهر احنا هنخلص على التوحيد الليله اول معنى انك انت تعيش بالتوحيد التوحيد يحكم حياتك التوحيد انك تبقى موحد حقيقي ان ما يبقاش في قلبك الا ربنا سبحانه وتعالى النقطه الثانيه ومهمه جدا التوبه اللهم ارزقنا التوبه يا رب اصل بعض الناس بعد ما يدخل الالتزام بينسى يتوب عارفين يعني ايه ينسى يتوب احيانا الواد فلان هو زهق من البنت وقرف منها وحس بالخطر بقى الدنيا مليانه اليومين دول اللي ايدز واللي مش عارف ايه واللي فضيحة واللي لقى زوجته بتخونه وبنته مش عارف يحصل فيها ايه اتخطفت فهو خاف فقال لك بس خليك انت في سكه وانا في سكه زي بقى من السكه الغلط فراح داخل طريق الالتزام بدا يصلي يعبد ربنا يدعي ربنا علم القران بداوا الاخوه بقى يسالوا عليه تعال انت فين ما بتبانش ليه تعال احضر فاتزنق ونسي نسي يتوب انت تبت يا ابني من الزنا عايزين كل واحد يسال نفسه السؤال ده انت تبت ومش مجرد ان انا سبت ابقى تبت لا لا مش مجرد انك سبت تبقى تبت ده اللي يقول تبت ولم يندم فهو كذاب فشرط التوبه الندم اتوب ازاي بس دي عايزه ليله بقى هنبات هنا وانا شايف ان قعدتنا الليله دي ظريفه كده وجميله ودمها خفيف الشاهد ان انا بحبكم في الله فانا بسال دلوقتي انت تبت يعني انت دلوقتي بطلت سجاير انت تبت منها انت بطلتها بس تبت لا توبه لها ست شهور اول حاجه الاقلاع اللي انت عملته ده اثنين الندم يعني انت ندمان على اللي حصل قلبك بيتقطع كل ما تفتكر تقول يا رب انا كنت حمار انا اسف انا غلطان يا رب بيحصل ده جوه قلبك ولا يا سلام لو سيجاره دلوقتي شفت بقى قاعدين كده تيش احنا اليومين دول فين ايام البيت كنا نخرج بعد العشاء يوم الخميس ده اسكندريه ناكل جمبري وتفاح ونشرب بيبسي ونرجع تاني على وش الباب كانت ايام زي الفل زي الفل يبقى ما تبتش ادام زي الفل تبقى ايه؟ اه كانت ايام لذيذه وحلوه تبقى ما تبتش شرط التوبه ان يتقطع قلبك ندما كلما ذكرت الذنب شرط هو انت كده ما تبتش عشان كده بترجع للذنب تاني لان من علل التوبه التفات القلب الى الذنب الفينه بعد الفينه وتذكر حلاوه مواقعته هتتذكر انت حلاوته هترجع له مش كده ماساه فنحن في زمن شحن بالفتن وقد قرأت عبارة أعجبتني نريد أصلي في زمن كسر فيه التقليد إننا فعلا نفتقد في هذا الزمان للأشياء الأصلية الأصيلة كل تقليد وكل مناظر وكل شبه لكن أصلي ما هو الأصلي في قضية الالتزام يحدثك عنه النبي اوعى ما تصليش على النبي صلى الله عليه وسلم يحدثك عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الأصل بقى ما أنا عليه وأصحابي هو ده الالتزام الأصلي إيه هو ما أنا عليه اللي هو مين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي هو ده الأصلي فأيا ترى هل أنت على ما كان عليه وأصحابه أم أنك في هواك وشهواتك تلعب هي دي قضية ملتزم أصلي قضية في أنك حين التزمت ما معنى كلمة ملتزم الأول ملتزم أنا ملتزم التزم بكذا التزم بايه يعني ايه ملتزم قضية انها قضية رجل ترك حالا عليه الامة
ليلحق بحال عليه الصحابة هو ده مش هيبقى من ولاد اليومين دول مش هيبقى تبع اليومين دول هيبقى راجل أصلي راجل قديم وكثيرا ما أؤكد هذا المعنى أننا لسنا أمة منقطعة الجذور بماضيها لسنا أمة منقطعة الصلة بسلفها نحن أمة سندها متصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم برضه أنت ما بتصليش على النبي لا لا لا لا, لا ما بتصليش بقك مقفول أنا شايفك وأنا بشترط تقول في قلبك لا لابد أن تنطق قال تقول ما بقولكش اعمل هيصة ما اعملش حفلة لكن قول بس مش عايزك تسمعني خليها لله بس قول صلى على الرسول والكلام ده انا بحب انبه عليه كتير ان في الصلاة تجد بعض الناس قافل بقه يقول لك انا بقول بقلبي لا يصلح لان قرأ الفاتحة او قال في حاجة اسمها ايه قال ايه هو القول لابد من نطق اللسان ده بعض الفقهاء زي الاحناف بيشترطوا في صحة صلاة ان يسمع نفسه في صحة القول انه لازم يكون سمع لكن الكلام ده مش صحيح طبعا لان لو كل واحد مننا في الصلاة سمع نفسه هنشوش على بعض لكن الصحيح انك لازم تقول لازم لسانك يتحرك وشفايفك تتحرك عشان تبقى اسمك ايه قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة يبقى ما يعملش كده ويبقى بيقول لا لازم اقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده حتى لو ما سمعتش لكن لازم ايه لساني وشفتاي يتحركان نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا المهم يا شباب انت اصلي ولا تقليد هو ده المهم انت اصلي ولا مضروب انت اصلي ولا في شنك انت اصلي انت راجل اصلي انت راجل عندك اصول انت ابن اصول تنتسب الى النبي الله يرحمه شيخنا رحمة واسعة ويعلي في الجنة درجاته كان من دعائه لي أسأل الله أن يصلحك لكي تصلح أن تكون جارا له في الجنة اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون جيرانك في الجنة أصل أنت عشان تبقى جار ربنا في الجنة لازم تبقى أصلي فالجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون نسأل الله أن يطيب معيشتنا في الدنيا والآخرة الشاهد لما جينا نتكلم بقى عن أصول الالتزام ذكرنا الأصل الأول التوحيد اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من أهله الأصل الأول إن يبقى موحد إن الواحد كان ماشي بيحب بنت وبيحب السجاير وبيحب التلفزيون وبيحب ياكل وبيحب يلبس وبيحب ينام ساعة ما بدأ بقى ملتزم يبقى ما بيحبش إلا ربنا والبنت بيكرهها في الله لأنها اللي بتخليه يعصي ربنا طب والأكل والشرب اللي يؤمر بيه ربنا طب التلفزيون اللي يرضى ربنا فبأول خطوة في الالتزام ان يبقى موحد ما تقول خايف ليه اول خطوة عشان يبقى انسان ملتزم بالدين يرضي الله لازم يبقى ايه موحد بيحب ربنا وبس بيخاف من ربنا وبس بيرجو الله وبس موحد بيعبد ربنا وبس التوحيد هو الاصل هو ده اصل الالتزام اللي تلاقي قلبه فيه حب لله وحب الشهوات حب لله وحب لنفسه يبقى مشرك ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله قالوا تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين ان يبقى في عندك حد يساوي الله والله النهارده طلعت تليفوني عشان اتصل عشر مرات عايز ادور على واحد اساله يا ابني وانت قبل ما تلتزم وانت صايع وانت كنت بتقف على النواصي وتمشي مع بنات وتعمل مش عارف ايه وايه هل كنت تعرف يعني ايه توحيد كنت عايز اسال واحد كذا سؤال كده منهم السؤال ده والسؤال الثاني هل انت كنت على يقين ان المشي مع البنات حرام ومع ذلك بتمشي حد يعرف يجاوب ولا مفيش داعي اللهم استرنا يا رب مفيش داعي اللي يجاوب لكن الحقيقه لا يمكن يكون موحد اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى ابن القيم بيقول ايه عليه رحمه الله وابدا لا يمكن وابدا لا يمكن ان يسلم توحيد مرتكب الكبيره او مصر على الصغيره ابدا ولا يمكن ان يسلم توحيد مرتكب الكبيره والمصر على الصغيره ابدا فان هذا قد امتلا قلبه من محبه غير الله والخوف من غير الله والتعلق بغير الله ورجاء غير الله ما يجعل قلبه مشحونا بالشرك يعني اللي بيحب واحده وعايز منها معاد وهي مش راضيه يبقى بيرجو مين بيرجو الله ولا الوحده طب لو هو ماشي معاها ولا تعالي من بعيد احسن هنا المنطقه بتاعتنا الناس عارفيني يبقى بيخاف من الله ولا من غيره ولما يكون وقت صلاة الله أكبر وهو ماشي معاها والله أنا شفتهم واقفين على باب المسجد دخلنا المسجد صلينا وخرجنا من المسجد لقيناهم لسه واقفين فقلت له يا ابني هي الله أكبر دي ما حركتش فيك حاجة اللي هو في ايه يا عم الشيخ انت متنرفز ليه قلت له لا هي ما فيش حاجة تنرفز خالص لكن الناس داخله تصلي انت مسلم قال لي اه انا مسلم وموحد بالله طب والصلاه يا ابني هصلي لسه العيشه ممدوده يا اخي انت مستعجل ليه الراجل ده لما ربنا بيقول له حي على الصلاه وهو واقف مع دي بيحب مين اكتر اشك انا ولا لا اشك يبقى كلام ابن القيم واقعي جدا يا جماعه فين التوحيد اللهم ارزقنا التوحيد التوحيد تعلق القلب بالله ألا تخاف إلا من الله ولا ترجو إلا الله ولا تحب إلا الله ولا تنيب إلا إلى الله الخوف من غير الله شرك هو ده معنى التوحيد الأصلي إنك أنت لما تلتزم يبقى التوحيد عندك عالي قوي لأن التوحيد حساس جدا أي حاجة تخدش التوحيد نمرة اتنين التوبة اللهم ارزقنا التوبة يا رب اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا والتوبة لها أصول ولها أنواع ولها مقتضيات فأصول التوبة ثلاثة استشعار المنة اثنين تعجيل التوبة والتوبة من تأخير التوبة ثلاثة صادقة شاملة أقول تاني طب صلى على رسول صلى الله عليه وآله وسلم أصول التوبة ثلاثة معلش ابن القيم في كتاب مدارج السالكين قال أصول التوبة ولطائف التوبة مش عارف ايه كلام كتير جدا بس الكلام ده غيره تماما لأن معلش كل واحد هيشوف الاصول اللي تناسب الواقع اللي احنا عايشين فيه اصول التوبة ثلاثة اولها استشعار المنة اولها ايه استشعار المنة يعني ايه استشعار المنة انك تحس من جوه قلبك بفضل الله عليك انك تبت منة الهداية ومنة العناية ومنة الرعاية ومنة الإمهال يبقى أول أصل من أصول التوبة استشعار إيه؟ المنة والمنن في التوبة أربعة أول حاجة منة الهداية قال الله ليس عليك هداهم ولكن ولكن إيه؟ الله يهدي قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وإيه؟ هو الذي يقبل دي منة منة الهداية فضل ان ربنا هو اللي هداك ما تقول الحمد لله ولولا الله ما اهتديت ده ربنا بيقول للنبي محمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم مش انت اللي هتهديهم ولكن ولكن الله يهدي من يشاء قال تعالى ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل يا محمد لو انت حريص على هداهم اللي ربنا يضله انت مش هتهديه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء انا عايزك تحس بفضل الله عليك وكرم وجوده انه هداك مين اللي هداك الله ولا الشيخ فلان امال الشيخ فلان ده ايه ده اللي سخره ليك الله وعشان كده دي التانية اللي هي منة العناية أن الله عز وجل اعتنى بك عناية خاصة حتى أتى بك إلى هنا سخر لك فلان اللي هو صاحب فلان اللي هو صديق فلان اللي هو جوز أخت فلان اللي هو من عيلة فلان اللي هو قريب فلان كل دول يوصلوا لبعض عشان يوصل لك في الآخر انك انت تدخل بيت ربنا وتقف قدامه وتصلي له اللي سخر لك كل دول الله يوصل لك في الاخر انك انت تدخل بيت ربنا وتقف قدامه وتصلي له اللي سخر لك كل دول الله انت شفت اخر حاجة احنا دايما بنشوف الايه بنشوف اللمسات الاخيرة يعني انت بتشوف الفيلم لكن اللي حصل قبل كل ده انت ما تعرفش ايه اللي حصل القصة والسيناريو وال... والتصوير والاخراج والمونتاج وال... كل ده انت ما شفتوش انت بتشوف اللقطة الأخ... اخر لقطة فهي كده انت شفت واحد جدك شريط سمعته طب هو فين الشيخ ده رحت حضرت بدأ ربنا سبحانه وتعالى يهديه شفت اللمحة دي لكن قبل دي يمكن 1350 واحد ربنا سخرهم عشان يوصل لك كلمة الخير لا ده ربنا سخر لك الكافر اللي صنع التسجيل ده اللي صنع الشريط عشان يسمعك الشريط وربنا علمه يصنع ده ازاي عشان يوصله لك انت شوف دي اسمها منة العناية منة الايه العناية العناية ربنا معتني بيك عناية خاصة انه هداك فعشان كده لازم تحمد ربنا على منة الهداية وتحمد ربنا على منة العناية نمرة ثلاثة تحمد ربنا على منة الرعاية ان الله ما زال يرعاك وانت بتدلع بعد ما سخر لك كل ده ورباك على كل ده وفوت لك كل اللي فات وانت بعد ما هداك لسه برضه ما انتش قايم بحقه زي ما قلت لكم الناس بتوع مصر الجديده دول ومدينه نصر مين اللي طلع منهم راجل امه لانه كان امه في الضلال يبقى امه في الهدى مش كان فرود في الفجور يبقى فرود في الدين مش مطلوب كده فين اللي بقى ربنا مسخر له فلوس وبيت ومكانة وراحة نفسية واطمئنان وأمان نسبي استغل ده في الضلال وعمل كل اللي هو عايزه فين استغلاله بقى لخدمة ربنا لأن احنا ما بنستشعرش المنة مش معترفين بفضل ربنا علينا لا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين الرسول ما تصلي عليه مش عارف النهاردة الصلاة على النبي مش عجباني كده النهاردة مش عارف ليه صلى الله عليه وسلم الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما نزلت توبة كعب بن مالك قال لكعب بن مالك ايه ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك يبقى خير يوم مر عليك منذ ولدتك امك امتى يوم تاب الله عليك منا منا منا من الله عز وجل منة الرعاية ما زال يرعاك ويحوطك ويسترك ويرفعك مجرد انك انت التزمت وسبت البنات وبدات تصلي بقوا ناس يقولوا لك ايه يا عم الشيخ وانت ولا شيخ ولا حاجه انت لسه كحيان وتعبان وزي ما انت لسه في الحضيض وبتعك وتلف وتدور وربنا رفعك في نظر الناس يا عم الشيخ وتلاقي احيانا احيانا كده والدك والدتك من وراك يفتخروا بيك ده حافظ قران وانت مش حافظ حاجه ده ده عنده كتب كده من اللي هي مكتوبه عليها بالذهب دي ده عنده اسطوانات كمبيوتر فيها كلام كبير جدا رفعك الله عز وجل في نظرهم وادى الى احترامك وتوقيرك دي نوع من انواع الايه الرعايه احنا قلنا اول حاجه منة الهدايه والثانيه منة العنايه والثالثه الرعايه ما زال يرعاه وانت بتلعب بتشتكي توافه لسه بتحب النوم ولسه بتحب الاكل ولسه بتدور على اللبس ولسه في المنظره وعمال تتابع اخبار التليفونات الجديده والكمبيوتر عايز تحدث البتاع بتاعك يا ابني اذكر نعمه الرعايه الاخيره نعمه الامهال منه الامهال ان الله عز وجل امهلك حتى تبت وما زال يمهلك بعد ان تبت لسه ربنا سايبك وصابر عليك وسترك بس لو خدك هيبقى في كلام تاني فامهالك نعمه وانت عمال تقول يا رب استرني يا رب الطب بيا يا رب حلمك والله عز وجل يمهلك بس سبحان الملك الحليم الكريم ولكنه إذا أخذ أخذ أخذ جبار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت حتى إذا أخذه إيه؟ آه لم يفلت هو هيسيبك كتير دي نعمة الإمهال لكن لما ياخدك هيحاسبك بالقديم والجديد هذه أصول التوبة أولها استشعار المنة اثنين تعجيل التوبة والتوبة من تأخير التوبة انت النهاردة ما ظنش حد في مصر ما يعرفش حلال وحرام ما ظنش الحمد لله الكلام انتشر جدا في الأشرطة وفي الإذاعة وفي التلفزيون وعلى القنوات وعلى وعلى على الأقل انتشر الكلام عن الدين دعنا من انه كلام يبقى مظبوط 100% لكن كلام عن الدين الكلام في حلال وحرام بقت الامور واضحه ومع ذلك بقى انسان عشان كده قلت لكم كنت عايز اسال حد السؤال ده انت وانت بتمشي مع البنت وتمسك ايدها و و كنت عارف يقينا ان ده حرام ان ربنا محرم ده طب كنت عارف ان ربنا شايفك طب كنت عارف ان ربنا يقدر ينتقم منك وانت ماشي في عقوبات ولا الموضوع ده ما كانش على البال اطلاقا ولا ما كنتش تعرف انه حرام انه عادي يا دام هو ما زناش فيها يبقى مش مشكله الزنا الاكبر يعني انا مش عارف مش عارف وجهه نظر الناس العصاه دول ايه بالظبط لكن اللي عرف وما تابش لما يجي يتوب بقى واجب عليه توبتين التوبه الاولى ان يتوب من الذنب والتوبه الثانيه يتوب من تاخير التوبه يتوب من تاخير التوبه لذلك ايها الاخوه المشكله اللي كتير بنعرضها مشكله واحد بيقول انا متضايق صدري مسبوق ونفسي مكروش مخنوق مش عارف اعمل ايه نقول له دايما في ذنب ما تبتش منه وكله يدور ويرجع يقول انا تبت مفيش حاجه وبرضه لسه مخنوق ممكن يكون ده الذنب اللي هو ايه تاخير تاخير التوبه ممكن يكون هو ده الذنب ان كان وهو ماشي مع البنت وسامع الاذان وعارف ان اللي هو فيه ده حرام ويمقته الله وهو مصر على الحرام ما تبش انه جاله الكلام كتير صلي صلي صلي صلي وما استجابش غير بعد سنتين ثلاثه نمرة ثلاثة توبة نصوح دي أصول التوبة شاملة صادقة نبدأ بصادقة صادقة أن تكون التوبة خالصة لوجه الله توبت ليه ممكن واحد تاب علشان حس ان ربنا ستره كتير وخاف من الفضيحة فتاب خوفا من الفضيحة لا لله اتنين تاب لان البنت ديك هو حس بقى كده انها توديه في ستين دقيقة دي هتضيع فلوسه وصحته فهو تاب او تاب من السجاير عشان عرف انها هتجيب له سرطان خلاص او ان خلاص غليت السجاير وما بقاش يديه فلوس فكده العملية بقت هينزل من المرلبور الاحمر لكيلوباترا لا مفيش داعي نبطلها احسن شكلي وحش قوي تاب ليه هو ده الموضوع انت تبت ليه وانا كنت مع مجموعة من الشباب في جامعة من الجامعات وكان يوم خميس وقالوا ان اليوم الخميس ده هو ميعاد خروج الشلة يخرجوا في في البحر في عوامة والديسكو طيب يا ابني انت سبت الديسكو وجيت هنا الليلة دي ليه تقعد معايا انا تسمع كلام في الدين ليه ايه اللي خلاك سبت دي وجيت لدي هي دي القضية الاخلاص ان تكون اتيت فقط لانك تحب الله ترجو رضاه تطلب الدار الاخرة العلماء يقولوا شرط الاخلاص الا تريد بعملك شيئا من الدنيا بل تريد بعملك الاخرة يبقى انت تبت مش عشان ربنا ينجحك السنة دي مش عشان ربنا يسترك في البلوى دي مش عشان تعدي المشكلة دي مش عشان عشان بس الجنة اطلب اي حاجة في الاخرة اه بعملك ده ماشي ان تريد الاخرة بهذا العمل صادقة اتنين شاملة توبة ايه شاملة يعني ايه شاملة يعني تتوب من جميع الذنوب وهنا تنقسم التوبة الى قسمين توبة واجبة وتوبة مستحبة التوبة الواجبة أنواع توبة فرض وهي خمسة أنواع أولها التوبة من الجهل بالله وأحكامه وأوامره اثنين التوبة من الإعراض عن الحق بعد معرفته وعدم العمل به ثلاثة التوبة من الغفلة عن أعمال القلوب أربعة التوبة من فعل المحرمات خمسة التوبة من ترك الواجبات دي كلها توبة ايه واجبة اقول تاني طب صلى على رسول صلى الله عليه وسلم التوبة من الجهل بالله واحكامه واوامره يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالة اسمها رسالة في التوبة تقريبا اسمها كده رسالة في التوبة شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ايه فاكثر الخلق يتركون كثيرا مما امرهم الله به من اقوال القلوب واعمالها واقوال البدن واعماله وقد لا يعلمون ان ذلك مما امروا به ممكن يكون ما يعرفش ما يعرفش ان ده فرض ما يعرفش ان ده واجب يعني موضوع الحب ده يعني هو بعض الشباب بيعتقد ادم بيحب واحده بيتكلموا في التليفون بس ما بيروحش بيعملوش حاجة اكتر من بحبها وبتحبني وخلاص على كده يبقى الكلام ده حلال مش حرام ما يعرفش ان ده حرام قد يعتقد ذلك مش عارف اذا كان في حد بيعتقد كده في في في في فعلا انت تعرف طيب في ناس فعلا ما تعرفش ادام الاخ قال يبقى في ناس فعلا ما تعرفش بيظن زي اختي مش كده او حب عذري والحب من غير امل اسمى معاني الحياة خدعوك فقالوا هذا كذب وافتراء على الله عز وجل وهذا اسفل معاني الحياة الشاهد الشيخ الاسلام جميع يقول اكثر الخلق يتركون كثيرا قد لا يعلمون ان ذلك مما امر الله به او يعلمون الحق ولا يتبعونه فيكونون اما ضالين بجهلهم وعدم العلم النافع وإما مغضوبا عليهم بمعاندة الحق بعد معرفته ولذا أمرك الله أن تسأله الهداية اهدنا الصراط المستقيم قولوا أمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم ما هي الهداية اللي هي الدلالة بعلم والتوفيق للفعل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه هي دي الهداية اللي هي علم وعمل دي الهداية فالناس منقسمون إلى مهتد راشد هو الذي علم الحق وعمل به وغاو يتبع هواه وشهوته مع علمه أن ذلك خلاف الحق وضال هو الذي لا يعلم الحق والسر خذ السر في الموضوع قال تعالى سأصرف عن آياتي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الآية 146 في سورة الأعراف أنا مش عايز اكتباتي الليلة دي غير لما تروح تقراها في البيت ودور على أي تفسير واقعد اقرا فيه الآية 146 من سورة الأعراف سأصرف شو الصرف وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا ها؟ صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون صرف عارف عجيبة مسألة الصرف دي اللهم اصرف عنا أذى المؤذين اللهم اصرف عنا كيد الكائدين عرفت الصرف يبقى ازاي الصرف ان يبقى واحد شايف الحق كده ونفسه فيه ويلاقي نفسه ينصرف عنه مش ينصرف بقى ها يصرف يشغل هو سمع كلمة والله الكلام ده جميل يا سلام طب ما انا عايز ما تشغلونا يا جماعة ما تسيبنيش خذونا عايزين عايزين نعبد ربنا ون... ونشوف الحلاوة دي تجي له مصيبة يتلهي ينسى الموضوع تجي له فتنة في نفس اليوم اللي قال فيه الكلام ده تيجي واحدة تقعد تلعبه وتاخده يجي له فلوس صفقة ينشغل فيها سنتين ثلاثة خمسة يجي له مرض في نفسه في ولده في بيته في فلوسه سأصرف عشان كده انا قلت لواحد من الناس يا ابني انت ايه مشكلتك كل ما يقرب وناخد ميعاد معلش اصل حماتي في العنايه المركزه معلش اصل بنتي جالها فيروس مش عارفين له جه منين ده وبنعمل تحليل مش عارف ايه اللي هو جينات تحليل جينات ده مش عارف امي وقعت حصل كسر اتدشدشت في مضاعف مش عارف هنعمل لها ايه وتسافر ايطاليا قال لها ايه يا ابني هو هو ربنا مش عايزك احنا قلنا في الاول استشعار المنه قول الحمد لله اه استشعار المنه شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه يقول سبحانه وتعالى واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم كريم كريم قوي أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب استشعر المنة ان انت لما حبيت انك انت تيجي جيت دي ايه دي من نعم ربنا عليك لان في غيرك نفسه يجي مش عارف مش قادر مش قادر. زي ما بقول لك كده النهارده ابوه وبكره امه وبعد بنته وبعده مراته وبعده صحته وبعده فلوسه وبعده مش عارف يجي مش عارف ايه نبدا يجي يلاقي حد يقعد معاه يضلله ويروح واخده على الصوفيه واخده على ال... اي حاجه غلط اللهم لك الحمد على نعمه الهدايه ولك الحمد على نعمه الحق في الهدايه اه هي دي نعمه الهدايه لمنهج الحق في الهدايه دي نعم عشان كده بقول لك استشعر المنن قال تعالى ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق سأصرف عن آياتي مين اللي في قلوبهم كبر هي دي المشكلة إن جوه قلبه كبر يقول لي والله ما أنا متكبر ولما يصرف عن الحق أقول والله أنت متكبر ولا يظلم ربك ربنا بيظلم حد لا فعلا هتلاقي في قلبه كبر بس هو مش عارف هو شايف إن كده الأمور عادية الكبر بيبان الرسول قال كده ما صلي عليه الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق يعني رده تيجي تقول له اعمل كذا وكذا وكذا هو الدين مطلوب فيه كل ده لا لا لا مش مهم مش مهم هم خمس صلوات في اليوم وانتهينا على كده مش ده الموضوع كبر الرسول ما تصلي عليه بمنتهى البساطه واحد بياكل بالشمال الرسول قال له كل بيمينك قال لا استطيع بتحصل كتير دي كل باليمين يقول لك ما اقدرش أنا طول عمري باكل كده ما اعرفش اكل باليمين فقال صلى الله عليه وسلم لا استطعت ما منعه الا الكبر فما رفع يده الى فيه شلت ايده الرسول قال له لا استطعت يعني ايه مش هتقدر تاني خلاص شلت ايده الشمال دي خلصت هو انت مش عايز تسمع الكلام طب غصب عنك بقى تسمع اتشلت الشمال هيعمل ايه هياكل باليمين غصب عنه قال المهم ان الرسول قال هنا ايه ما قالها ما منعه ايه الا الكبر يعني هو واحد بيتكبر على النبي لا بس هو بيبقى الكبر في القلوب كده كتير مننا فيه كبر ومش عارف عايش حياته عادي يفكر ان هي دي امور عاديه كده هو كده انا كده يا اخي انا طبعي كده انا وضعي كده انا طريقتي كده وده كبر خلي بالك ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها دي من علامات المتكبرين انه يشوف الايات وما يسلمش يشوف الحق وما يسلمش ربنا يوريه ويبين له وما يسلمش هي دي مشكلته الكبيرة وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا تعالى نقعد مجلس قرآن لا مش فاضي والله عندي ظروف طب تعالى نسافر دلوقتي اسكندرية نسهر سهرة في فندق نتعشى ليلادي في معزومين في فرح ده ممكن وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ليه ليه اسمع ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين تاني الغفلة اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة اللهم نبهنا من غفلتنا آه لنا محاضرة طويلة اسمها الغفلة سرطان الإيمان الغفلة دي ورم سرطاني لما يتجدر بيقتل وعشان كده علاج الغفلة مش علاج علاجها ايه استئصال لازم تشيل الغفلة من قلبك تماما عشان كده احنا قلنا ان من التوبة الواجبة التوبة من الغفلة التوبة من الغفلة انك انت هتموت وممكن يكون ده دلوقتي حالا ذلك بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن جميل الحديث ده قوي يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن الغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدم إنه كان ظلوما جهولا ظلوما إيه جهولا هي إيه دي بقى غي وضلال فبظلمه يكون غاويا وبجهله يكون ضالا شفت الكلام الكبير ده ابن تيمية بقى يقول كلام كبير يقول لك فالغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدم إنه كان ظلوما جهولا فبظلمه يكون غاويا احنا قلنا الغاوي قبل كده اللي هو ايه عرف الحق ولم يتبعه والضال لم يعرف الحق ولم يتبعه فبظلمه يكون غاويا وبجهله يكون ضالا وكثيرا ما يجمع بين الامرين فيكون ضالا في شيء وغاويا في شيء اخر ويعاقب على كل من الذنبين بالاخر الله الله لو صلى على رسوله ممكن يكون غاوي من وجه وضال من وجه آخر فيعاقب بضلاله أن يغوي ويعاقب بغوايته أن يضل قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض يعني هو غاوي عارف الحق وإيه ومش متبعه فيضل في اللي ما يعرفوش ممكن يكون ضال ما يعرفش مفرط في طلب العلم احنا نقول الأصل الثالث في أصول التزام العلم فيكون هو ضال ان هو مش عارف ما بيدورش على الحق ما بيدورش على طلب العلم مش مهتم انه يعرف ربنا ويعرف الدين ويعرف الشرع ويذاكر ويتعلم ويفهم ويقرب من ربنا سبحانه وتعالى ويحفظ قران ويفهم قران مش حريص على ده مشغول عن ده يبقى ضال فيغوي ادم ما طلبش اللي ما يعرفوش ما يعملش باللي يعرفه عشان من عمل بما علم اورثه الله علما ما لم يعلم لذلك قال الله سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ومضلات الفتن ان يفتن العبد فيضل عن سبيل الله ويحسب انه مهتد قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل و ويحسبون انهم مهتدون هي ده الخطر وانهم ليصدونهم عن السبيل وايه ويحسبون انهم مهتدون هو مفكر ان هو كده كويس يعني تفاجأ احد الاخوة ربنا يهديه اللهم تب على كل عاصم مسلم كان ماشي مع واحدة وتاب بعد ما تاب بقى والتزم وماشي في الطريق لربنا سبحانه وتعالى يا عم الشيخ طيب انا ربنا سبحانه وتعالى مش غضبان عليا عشان البنت ديت بعد ما عشمتها ثلاث سنين واسيبها شوف الخباثة في السؤال انا ما بقولش ان الولد بيتخابث لكن اقصد الخبث في القلب خبث عجيب جدا في قلب الانسان ان هو بعد ما ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه وعافاه ما زال بيفكر فيها وبيفكر في الباطل فعايز يمشي معاها فالشاهد ان انسان بعد ما تاب راجع يقول طب اجيبها اروح لها يا ابني انت مفروض تكرهها في الله لانها كانت بتعينك على على معصية الله كانت بعداك عن ربنا كانت صرفاك عن ربنا التفاتك ده هو اللي هينكسك فلذلك مضلات الفتن ان يضل ويحسب انه مهتدي ويحسب انه مهتدي يقول سبحانه وتعالى انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون مش كده مش في الاعراف كده برضه انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في الفرع الثاني بقى احنا قلنا الفرع الاولاني التوبه من الجهل بالله واحكامه واوامره نمره اثنين التوبه من الاعراض عن الحق بعد معرفته وعدم العمل به ان انت عرفت دلوقتي ان اللحيه فرض وما اعفتهاش يبقى التوب من دي عرفت ان مشاهده النساء حرام النظر الى نساء المتبرجات سواء على التلفزيون او على الانترنت على الكمبيوتر او في الصور في المجلات او في الجرايد او في الشارع او في الاعلانات كل ده حرام نظر زنا عرفت وتبين لك ان هذا هو الحق يقينا لكن هو تبين لك ان ده الحق يقينا ولا مش على يقين هو ده الموضوع عشان كده التوبة بتتفاوت احنا قلنا لكم في توبة واجبة وتوبة مستحبة لا التوبة الواجبة بتتفاوت في توبة من الاعتقادات وتوبة من الافعال وتوبة من الارادات توبة من الاعتقادات شيخ الاسلام بيقول ايه والتوبة من الاعتقادات اعظم من التوبة من الارادات فان من ترك واجبا او فعل قبيحا يعتقد وجوبه وقبحه كان ذلك لاعتقاد داعيا له الى فعل الواجب ومانعا له من فعل القبيح فلا يكون في فعله وتركه ثابت الدواعي والصوارف بل تكون دواعيه وصوارفه متعارضة ولهذا يكون الغالب على هذا التلون تكون نفوسهم متلونة فتارة يؤدون الواجب وتارة يتركونه وتارة يتركون القبيح وتارة يفعلونه كما تجده في كثير من فساق القبلة واضح ولا ترجم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم الراجل الله يرحمه رحمة واسعة جاب السر اللي تعبنا بقاله سنين ان كان في شوية شباب في مصر الجديدة مدمنين بتوع هيروين وغيره وبعدين ربنا تاب عليهم ودخلوا المسجد واعفوا لحاهم وبقوا زي الفل وفجأة رجعوا تاني وبعدين تابوا واتظبطوا ومشوا شويه ايام وخرجوا في سبيل الله وبعدين رجعوا تاني ايه الموضوع هو في ايه عايزين نفهم يا جماعه في ايه التلون ده سببه ايه شيخ الاسلام يقول لك ان سببه الاعتقاد وانهم ما تابوش من الاعتقادات ما حصلتش توبه عقديه توبه ايه اه سبحان الله انا في خطبه الجمعه كنت بقول لهم حديث خالد بن الوليد لما قال للرسول ما صلي عليه دعني اقتل هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله ان يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم امر ان انقب عن قلوب الناس ولا ان اشق عن بطونهم فقلت انت بتصلي تبقى عندي مسلم لكن عند ربنا ايه ها معرفش بدليل ان الرسول قال ايه اني لم امر ان ايه ان انقب عن قلوب الناس او ان اشق بطونهم يخرج من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي يبقى عند ربنا الراجل ده هيولد كفار يقينا لا يعلم الغيب الا الله والرسول يعرف من هذا الغيب بمقدار ما ايه ما يطلعه الله وكل ما اطلعه الله عليه بسه وبينه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فالشاهد ان الرسول كان عارف جوه قلب الراجل ده ايه لكن لنا الظاهر والله يتولى السواد يبقى كل واحد بيصلي يبقى ايه مسلم كل واحد بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى ايه مسلم حديث اسامه بن زيد الثاني بقى ان لما قتل الراجل قال له اقتلته بعد ان قالها قال ما قالها الا تعوزا من السيف قال وماذا تفعل اذا جاءت لا اله الا الله يوم القيامه يبقى اللي عندنا يقول لا اله الا الله يبقى ايه مسلم واللي اسمه محمد مسلم واللي بيصلي مسلم الا اذا اقيمت عليه الحجه في غير هذا ده موضوع مختلف لكن الشخص اللي احنا حكمنا انه مسلم هو عند ربنا ايه ما اعرفش عشان كده كان الخطبه كده من انت وماذا تريد انت مين انت عند ربنا مسلم ولا مشرك مؤمن ولا منافق مخلص ولا مرائي صادق ولا خاين اسمك ايه عند ربنا ده انا بقى ايه ما اعرفوش فاننا لم نؤمر ان ننقب عن بطون الناس ولا عن قلوبهم ولكن امرنا ان ننقب عن قلوبنا وبطوننا احنا ما ندورش الواد ده اسمك ايه يا ترى هو بيصلي صادق ولا رياء مش مسؤوليتي لكن هو مسؤول يسأل نفسه هو بيصلي صادق ولا رياء صح ولا لا هو ده مطلوب كل واحد مننا يفتش جوه قلبه عن عقيدته فاكرين لما قلت لكم انا عايز كل واحد منكم يجيب ورقه وقلم اجنده كبيره اجنده 2003 ها وقلم وابدا اكتب ذنوبك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وقلت لك نفسك مش هتخليك تكتب هتقول لك طب هو الرسول عمل كده دي بدعه يا اخي سيبك من الشيخ ده دي بدعه حتى انك تكتب الذنوب ده حتى الشرع امر انك تستر نفسك يا اخي يا عم انا قلت لك وريها لي قلت لك انشرها على الانترنت انا عايزك تكتب لنفسك عشان بس تعرف ذنوبك قد ايه في النهايه بعد حرب نفسك هتوافق انك تكتب قلت لك انت عايز تكتب يعني اكتب واحد بتبص للنسوان اكتب, اكتب. عايز تكتب اكتب لا انا عايزك تتوغل بقى انت بتنظر للنساء ده ذنب ليه طيب انت عارف ان ربنا شايفك تعتقد يقينا اه وتعتقد يقينا انه قادر عليك انه يعميك اه طب مع ذلك حال حضور ذلك في قلبك وانت تنظر بيحصل ايه هي دي بقى البحث في الايه في الاعتقادات لتتوب توبة عقدية هي دي التوبة اللي احنا عايزينها انك تتوب عقديا والتوبة من الاعتقادات اعظم من التوبة من الاعمال والتوبة من الأعمال أعظم من التوبة من الإرادات فإن من ترك واجبا أو فعل قبيحا يعتقد وجوبه وقبحه هو بيعتقد إن ده واجب أنت بتعتقد إن الصلاة فرض ولا بتعتقدش طب ما بتصليش ليه ها أنت بتعتقد إن النظر للنساء حرام تعتقد طب بتبص ليه المفروض إن الاعتقاد يدعو إلى فعل الواجب ويمنع من فعله القبيح لكن اللي بيعمل القبيح ما بيكونش ثابت العقيدة ما بتبقاش العقيدة عنده يقينية وإنما بيبقى ملألأ مش معتقد عشان كده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ألا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ما يبقاش مؤمن عشان كده ربنا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون عشان كده باب الإمام البخاري باب في الصحيح باب ظلم دون ظلم باب إيه؟ ظلم دون ظلم وذكر فيه حديث الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لكن الشاهد إيه؟ إن قد يجتمع في الإنسان إيمان وشرك ويجتمع في الإنسان إيمان ونفاق ويجتمع في الإنسان ايمان وكفر يبقوا الاثنين جواه موجودين الاثنين وهو ده اللي بيلاقلق المساله انا عايزك تدور جواك بقى هو ده موضوع التوبه اللهم تب علينا يا رب هي دي بقى الالتزام الاصيل الالتزام الاصلي انك تدور جواك في اعتقاداتك ان ادام الاعتقاد موجود ليه بتعمل الغلط يبقى في خلل عقدي يبقى في خلل ايه عقدي ما كملتلكوش موضوع الخطبه قلت لهم ادام الامر كده يبقى لازم الراجل ده يعيش عقيده فتبقى حياته كلها مبنيه على ايه على العقيده عشان كده يبص للواقع ده نظره ايه عقديه بنتكلم على اللي بيحصل ده على ظهر الارض سواء في العراق وفلسطين وغيرها اللي بيحصل ده النظره العقديه ليه ان هذا الذي يجري يجري بقدر الله ولا لا بقدر ربنا ولا مش بقدره بقدر الله اثنين وتحت سمعه وبصره صح ونمرة ثلاثة ان الله ارحم بهؤلاء المعذبين منا ولا لا بل ومن انفسهم فاذا اعتقدنا ذلك يقينا انه بقدر الله اثنين ان الله يسمعه ويراه ثلاثة انه ارحم بهم يبقى السؤال فما الحكمه ونقول أن الحكمة لا تخلو من أمرين أنه جزاء وابتلاء أما الجزاء فقد قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون فهؤلاء الناس ما سلطوا عليهم إلا بذنوبهم أقول وإن كنا لسنا بأحسن حالا منهم صح فهي رسالة إلينا إن لم تتوبوا صنعت بكم ما صنعت بهم لازم تفهم دي عشان كده كتير قلت أخشى إن أخذ الظالمين أن تطالنا يده آه هو احنا أحسن من الجماعة بتوع العراق ولا أحسن بتوع فلسطين ما احنا عندنا ذنوب أكتر منهم هم عذبوا رسالة لينا هتتوبوا ولا لا اتنين ده مفهوم الجزاء اتنين مفهوم الابتلاء قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها له يبقى ده مفهوم لايه الابتلاء ان ربنا ابتلانا باللي بيحصل ده عشان يشوف احنا هنعمل ايه هنصدق وننوي ونفعل ونعزم ولا هنفضل ناكل ونشرب وننام زي ما احنا عايشين مفيش فرق هي دي قضية النظرة العقدية في حياتك كلها بقى لما تبص الواحدة المفروض اصلا عقديا انك تحب الله صح اثنين تخاف من الله ها ثلاثة ترجو الله يبقى لازم لما تشوف واحدة عريانة اعوذ بالله جسمك يقشعر وقلبك يتوجع انه يعصى الله حبيبك لازم دي العقيدة مفيش عقيدة ينشرح صدرك وتبص وتضحك وتبتسم هي دي لما نعيشها بعقيدة لما نعيشها بواقع عشان كده الشيخ الاسلام تيمية بيقول ايه وكما تجده في كثير من فساق القبلة الذين يؤدون الحقوق تارة ويمنعونها تارة ويفعلون السيئات تارة ويتركونها أخرى لتعارض الإرادات في قلوبهم إذ معهم أصل الإيمان يأمر بفعل الواجب وينهى عن فعل القبيح وما هم شبهات وشهوات تدعوهم إلى خلاف ذلك يبقى عندهم إيمان ضعيف واعتقاد واطي اعتقاد منخفض اعتقاد مش واضح مش يقيني وعندهم شبهات وشهوات فيحصل ان هو يجراله اللي شيخ الاسلام قال واما ما فعله الانسان مع اعتقاد وجوبه وتركه مع اعتقاد تحريمه فهذا يكون ثابت الدواعي والصوارف وحاله اعظم من الاول بكثير فالاول تحتاج توبته الى صلاح اعتقاده اولا وبيان الحق ولهذا تكون توبته اصعب اسمع فللرغبة والرهبة تأسيس في معاونة الاعتقاد اثنين وللاعتقاد تأثير عظيم في الفعل والترك فكل واحد من الاعتقاد والإرادة يتعاونان فالعلم والاعتقاد يدعو إلى العمل والإرادة رغبة ورهبة والعمل بموجبها قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله آيات زي الفل محتاجة وقفة ومحتاج ان احنا نكمل عشان نفهم الحتة الأخرانية دي الرغبة والرهبة والاعتقاد والعلم والعمل رغبة ورهبة واعتقاد وعلم وعمل وإرادات إزاي نربط الستة دول مع بعض نخليهم في اللقاء القادم أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان لكن أنا عايزك تعيشي الأسبوع ده قبل بعد لحد ما أشوفك المرة الجاية بإذن الله تعالى إن شاء الله نعيشنا بإذن الله وقدر ربنا عايزك تعيش مع الاعتقاد توبة عقدية عايزك تتوب من عقيدة فاسدة تتوب من التقصير في تعلم العقيدة عايزك تتوب بجد توبة صحيحة حين تستشعر منة الله عليك أن أسمعك لقاء الليل قول الحمد لله إنك عشت لحد ما عرفت إزاي تصحح توبتك أسأل الله أن يرزقنا توبة نصوحة اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا رب ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسر قلوبنا تول أمرنا اللهم أحسن خلاصنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم احمي حوزة الدين اللهم كف بأس الكافرين اللهم نكل بالكافرين أسقط طائراتهم وأغرق أساطيلهم اللهم أهلك جنودهم اللهم احط بهم اللهم دمرهم تدميرا اللهم وانج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم انا نسالك ان تطعم جوعاهم وتشفي مرضاهم وتستر عائلاتهم اللهم ليس لهم غيرك فكن لهم ولا تكن عليهم وامكر لهم ولا تمكر بهم واعنهم ولا تعن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم اللهم انتقم من الامريكان واليهود والانجليز وكل من عاونهم اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك اله الحق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وجزاكم الله خيرا وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم في شركه القراء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته